بسم الأول ابن والروح القدس الإله الواحد أمين هنشوف ممكن الكتاب يعلمنا إيه تاني النهاردة لو فتحتوا معايا أشعية خمسين عدد أربعة أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين أي السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق بيقول كلمة غريبة شوية أعطاني السيد الرب لسان كنا نتوقع يقول لسان إيه المعلمين ما هو المعلم ده بيشتغل بلسانه شغلانة المعلم يفتح بقه ويتكلم فالمفروض النبي بيقول ان ربنا اداني لسان المعلمين لكن هي مش غلط هي مكتوبة المتعلمين لأنه قبل ما يكون الإنسان معلم لازم يكون متعلم والمعلم الجيد هو اللي متعلم أولا وعشان تبقى خادم حقيقي أو أب في بيتك أو أم حكيمة أو إنسان تشارك المسيح في التلمذة امضوا وتلمذوا جميع الأمم لازم تاخد لسان المتعلمين لسان المتعلمين يعني ايه لسان المتعلمين المعلم بيتكلم لكن المتعلم احيانا يتكلم يعني ايه يعني يسأل لسان المتعلم بيقول مش عارف فالإنسان عشان يتلمذ لازم يقف في موقف مش عارف لازم يجي ويسأل لازم يروح لأب روحي يستشيره لازم يفتح الإنجيل ويقول له يا رب تكلم لسان المتعلم أنا يا رب عاوز أسمع حاجة قول لي كلمة تفيدني قول لي حاجة عايش بيها العجيب كمان أنه اللسان عطية يعني إيه يعني لو هتتكلم هتبقى عطية من ربنا لأنه أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين يعني روح التلمذة عطية من ربنا يعني عشان تبقى حريص انك تتعلم كل يوم دي عطية من ربنا وهي دي اللي هتخليك في يوم من الايام معلم حقيقي انك تكون تلميذ طول عمرك نستغرب انه يعقوب واحد من التلاميذ ال 12 اللي كتب رسالة يعقوب وكان يعتقد انه اسقف اورشليم يعني كبير الرسل وقتها قال لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي طب ده ما انت شغلتك التعليم انت بالذات يعني المفروض تقعد تتكلم على طول اسقف اورشليم في الجيل الاول كبير الاباء الرسل يعني اكبر راس في الكنيسة واهم لسان في الكنيسة هو نفسه بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين امال كونوا ايه كونوا متعلمين كثيرين كونوا متعلمين كثيرين وفي نفس الرسالة يقول ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم اسمع كتير وتكلم قليل وتكلم ببطء الآباء القديسين اللي علمونا الحياة الروحية يتقال عنهم في الكتاب كلمة غريبة قوي يتقال عليهم ايه الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم يعني اللي ملهمش حس دول لآخر الدنيا وصل كلامهم طب دول ما بيتكلموش لا يعني يوم ما بتطلع الكلمة تلف الدنيا كلها وتوصل ليه الكلمة بتطلع بحساب وبتطلع بعد عمق وعشرة طويلة وسنين خبرة فتطلع كلمة قوية جدا الذين لا تسمع أصواتهم بينما اللي بيتكلم عمال على بطال ده تاخدش منه كتير لكن لو, بي... لو لو متعلم وخد سنين في التلمذة والتعليم تطلع منه الكلمة مليانة حكم احنا ليه بنلجأ لأبائنا الشيوخ والأقوال القديسين الناس دي عندها حكمة حكمة السنين وحكمة التلمذة سنين فأعطاهم السيد الرب لسان المتعلمين وتحس كده لما تتعامل مع أي معلم حقيقي تحس انه لا يخجل انه ياخد دور التلميذ في لحظة ما عندوش مشكلة مهما كان كبير حكيت لكم مرة القصة المشهورة بتاعت أنبا أنطونيوس اللي في آخر حياته كان يقعد والآباء الرهبان كلهم يتلموا حواليه من الآباء الرهبان دول في شيوخ قديسين كبار لكن أبوه أنبا أنطونيوس أبو الكل أبو كل الرهبان فالقديسين دول كل واحد منهم يعني معلم جيل يعني وفي مرة أنبا أنطونيوس كان عارف أن وسطيهم واحد قديس عظيم جدا ومعلم عظيم لكن متواضع جدا ما بيتكلمش فقام أنبا أنطونيوس جاب لهم آية من العهد القديم صعبة قوي وقال لهم قولوا لي يا أبائي إيه تفسير الآية دي فقعد كده في البرية فابتدى كل أب يجتهد كلهم بقى عتاولة يعني في الكتاب وجي عند واحد اسمه أنبا يوسف اللي هو كان قصده سكت شوية أنبا يوسف ده راجل عجوز وقديس عظيم وأب في البرية وقال له بالحق يا أبي أنا لا أعرف أنا مش عارف فقام أنبا أنطونيوس كان مستني الإجابة دي قال له طوباك يا أبي لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف فاهم فاهمين المعنى يعني برافو عليك انك عرفت تقول معرفش مع السن ده كله ومع الخبرة دي كلها ومع العظمة دي كلها ولسه تقدر تجاهر قدام كل الموجودين وتقول مش عارف احنا طبعا محدش فينا مش عارف يعني احنا نعرف نفتي في اي حاجة ومحدش يقول مش عارف اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لسان المتعلم هو اللي بيسأل دايما طالب تعليم وهو اللي لما يجي يعلم هيطلع كلامه حلو لأنه أولا تعلم عشان كده يكمل يقول إيه لأعرف أن أغيث المعي بكلمة المعي اللي هو الإعياء شدة التعب والناس كلها والحمد لله عندها إعياء إعياء نفسي وإعياء روحي وإعياء جسدي والدنيا كلها كده طب أنت عاوز تعرف كيف تغيث تغيث يعني تساعد تنقذ المعي بكلمة تعملها ازاي دي خلي عندك لسان المتعلمين لو عرفت تاخد من ربنا لسان المتعلم لسان التلميذ هتعرف تغيث المعي بكلمة صحيح في قديسين كده تقعد معاهم دقايق يقول لك كلمة فيها الشفاء جابها ازاي دي اهو كده لأنه تلميذ يعرف كيف يغيث المعي بكلم كلنا محتاجينها لأننا كلنا بنخدم أو كلنا لنا مسؤوليات أو كلنا ما بيفوتش علينا يوم ما بنقابلش شخص معي ما كناش احنا يعني قبل أي شخص هل نعرف كيف نغيث المعي بكلمة دي عاوزة واحد تلميذ عاوزة متعلم عاوزة عطية التلمذة أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلم يوقظ كل صباح خلي بالكم ده ربنا يوقظ كل صباح يوقظ مين يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين كده ابتدت تبان يعني ربنا يجي الصبح كده يصحي ودانه ودان التلميذ يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين يعني قبل ما ينزل من قلايته من بيته يقعد مع ربنا ربنا ايه يقول له يلا فتح ودانك خد عندك وربنا يبتدي يعبي يعبي يعبي في ودانه ماشي لما ينزل يبقى معاه لسان ايه لسان المتعلمين لان ودانه اشتغلت الصبحيه تمام وسمعت كفايه وشبعت كفايه فلما ينزل يقابل شخص في السكه يبقى عنده كلمه تغيث المعي فاهمين المعنى يوقظ كل صباح في ناس كتير عندها التدبير الروحي ده أنا مش منهم لكن في ناس حلوين الصبح لازم يقعد مع الإنجيل فترة كفاية وياخد كفايته من الإنجيل وشعاره يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين أفضي نفسي أنا تلميذ لآخر العمر وهقعد عند رجلين ربنا وأقول له تكلم يا رب عبدك سامح كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين السيد الرب فتح لي أذنا شوفوا كل حاجة ينسبها لربنا مش هو اللي صحي بدري وفتح ودانه وغسل وشه وركز لا حتى التلمذة بينسبها لربنا ويقول ايه ربنا اللي فتح لي ودان ربنا اللي اداني نعمة التلمذة ربنا اللي كشف لي عن أسراره السيد الرب فتح لي أذنا هو اللي, اللي فتح لي وداني عشان كده المسيح كان دايما يقول بعد كل وعظة من له أذنان للسمع فليسمع يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا ربنا عاوز ودنا تشتغل احنا ساعات ودنا ما بتشتغلش خالص لساننا بس السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند في خطوة تاني في التلميذ تلميذ النجيب يسمع وما يعندش لأنه ساعات نسمع ونعند نعند يعني نفاصل نجادل نتحجج نتهرب تبقى الوصية واضحة والكلام مباشر واحنا عاوزين نزوغ ونشوف لنا مفر كده لأن ايه شكلها كده تقيلة شوية أو مش مبسوطين منها أو مش قادرين نقبلها السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند حاضر يا رب اللي تقوله حاضر نقدر نبقى كده تلاميذ حلوين ولا بس شاطرين نقول لعيالنا قول يا أخي حاضر تسمعش كلمة حاضر طب واحنا بنعرف نقول حاضر واحنا ربنا بيكلمنا كتير وما بنسمعش ولو سمعنا ساعات نعند أنا لم أعاند إلى الوراء لم أرتد التلمذة المبنية على أذن مفتوحة يوميا لا لا لا ارتداد للوراء يعني ايه يعني نمو مستمر هيبقى فيها نمو مستمر الى الوراء لم ارتد عمرك ما هترجع لورا لانك بتاخد الدرس كل يوم وربنا عارف يديك ايه وعارف يقول لك ايه وعارف يحط طوبة على طوبة عشان تكبر فإلى الوراء لم أرتد يعني مش هترجع لورا أبدا إذا كانت ودانك مفتوحة وتلميذ مستمر دي تضمن لك نمو روحي بلا حدود إلى الوراء لم أرتد كمان يعني الخطية اللي سبتها مش هرجع لها والحياة الأولى اللي قلبتها دي وقفلت عليها مش هرجع ليها تاني إلى الوراء لم أرتد لأن المسيح له المجد هو المعلم الأعظم والمعلم الصالح كان هو أيضا في الجسد تلميذ لأن هو علمنا كل حاجة من خلال حياته فاتربى في اليهودية وحفظ كلام اليهود لكن كان تلميذ نجيب جدا بدليل أنه في سن 12 سنة دخل بهر كل الشيوخ ورؤساء الكهنة فالكلام ممكن ينطبق بروح النبوة على المسيح ذاته قدام بقى في الآية اللي جاية دي بذلت ظهري للضاربين دي واضحة قوي على المسيح وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق هي تنطبق أول ما تنطبق على المسيح له المجد بس المسيح قال لنا مبدأ مهم قال إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه وإيه يتبعني يبقى احنا ماشيين في نفس السكة يبقى عاوز تبقى تلميذ لازم تتوقع في حياتك بعض الإهانات بعض الضربات لازم هتعمل هيحصل لك كده لو انت واخد الجرعة بتاعتك الصبح هتستحمل لو قدرت تقعد مع الانجيل وتاخد الكمية اللي انت محتاجها هتلاقي نفسك تقدر تحتمل الاهانة وتقدر تفرد ظهرك للضاربين عندك طاقة تحتمل غلاسة الناس و... و... و... وافتراهم وظلمهم وبواختهم عندك استعداد تستحمل زي ما المسيح بيستحمل ما انت مش هتقدر تستحمل الا لما تكون تلميذ حقيقي يوقظ لي اذنا يوقظ كل صباح لاسمع كالمتعلمين ننط على تثنية تثنية ستة عدد أربعة اسمع يا إسرائيل طبعا إسرائيل دي يعني إحنا كنيسة العهد الجديد دلوقتي الرب إلهنا رب واحد أول درس وأهم درس أنت المسيح ابن الله الحي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك اللي يقرا الإصحاح اللي قبله يلاقيه راجع معاه كل الوصايا العشر وكل التوصيات اللي قالها لشعب إسرائيل فده الملخص بس اسمع يا إسرائيل يعني من الآخر كده اسمع الكلمتين دول بس الرب إلهك رب واحد حبه من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ادي علاقتك بربنا آمن بيه كإله حقيقي مفيش غيره وحب ده الملخص ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك بصوا بقى طريقة التلمذة تمشي ازاي قال له اسمع بقى رب إلهك رب واحد حبه من كل قلبك ونفسك وقوتك خلي الكلام اللي أقوله لك ده في قلبك في قلبك دي معناها الأساسي الأولاني احفظ زي ما انتوا حفظتوا كده شوية آيات احفظ كلمة ربنا خليها في قلبك بس مش كفاية حتى دي ما بنعملهاش لكن يعني اهي خلي أول حاجة في قلبك قصها على أولادك يبقى هنا في مسؤولية وفي تلمذة مهمة داخل البيت ان كل شخص يقرأ كلمة ربنا او يسمع درس روحي يحكيه ايه فايدة انه يحكي تلاقي مثلا زوجة سمعت وعظة جاية تحكيها لجوزها يقول لها مش عاوزين النهاردة او ام جاية تقول لأولادها انا سمعت الشريط يقولوا لها خلوهولك لكن هنا الكتاب كان بيقول قصها على أولادك ليه؟ لما الواحد يعيد اللي سمعه أو اللي قراه يثبت فيه واخدين بالكم؟ في نفس الوقت ينشر الكلمة ويتلمذ غيره فهي فيها فايدة مشتركة اللي سمع وقال غير اللي سمع بس سمع وقال يستفيد أكتر اللي منكم بينزل العشوائيات جرب الحكاية دي قبل ما كنتوا تخدموا وتتكلموا تقولوا فكرة روحية في البيت كانت الفايدة ضعيفة من ساعة ما بتحضره وتيجوا تقوله وتسمع نفسك بتقول كلام ربنا تلاقي الكلام ابتدى يثبت أكتر فربنا عارف دي إن التلميذ لازم يسمع ولازم له وقت يقول على الأقل يقول لأولاده لأنه خلينا مسؤولين عن أولادنا قبل أي حاجة أو عن بيوتنا يبقى عشان تبقى تلميذ راجع اللي حفظته قصه قصه على أولادك يعني ممكن الإنجيل يتقال يتقال كقصة أو أو أو حكاية أو معنى مفيش مانع مفيش مانع إنك تحكيه مش لازم تقرأ قراية لأولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك تكلم بها حين تجلس في بيتك يعني لما تقعد وجالك جيران ولا قاعد مع مراتك ولا قايمين من على الأكل ولا داخلين تناموا منين ما تكون في البيت هات كلام ربنا واتكلم فيه احكي عن ربنا تتكلم تكلم بها حين تجلس في بيتك لان احنا بنعمل حاجات كتير قوي الا ان احنا نتكلم عن ربنا ساعات نجيب سيرة الناس ساعات نتخانق مع بعض ساعات نتفرج على التلفزيون لكن في حاجات اهم تكلم بها في بيتك حين تمشي في الطريق ركبت عربيتك ورايح شغلك او نازل على رجليك او هتركب مواصلات ها خلي الكلمة شغالة برد افضل استرجع اللي انت حفظته عشان كده ابتدى بايه بقلبك خليها في قلبك عشان ما تحتاجش في الاتوبيس تطلع الانجيل لا ما انت حفظت حفظت آية ايتين قاعد تفكر فيهم طول اليوم حين تمشي في الطريق طبعا دي هتعمل ايه هتحميك من اي افكار ملهاش لازم ما تكون في آية شغلاك او قصة شغلاك من الكتاب هتلاقي نفسك طول ما انت ماشي مشغول بيها عندك سلام وعندك راحة بال وفرحان واحدة من اللي بيحفظوا معانا في درس الكتاب ربنا يحميهم بتح يعني بيحفظوا بالأصفار يعني مش بالإصحاحات قالت لي من ساعة ما ابتديت أحفظ وأنا أفكاري هديت جدا لأني بقضي اليوم كله حتى في الشغل أقعد أزيد وأعيد في اللي, في اللي حفظته ولما الدنيا أفتح الإنجيل كده بص على الآية وأرجع أكمل شغلي ومخي طول اليوم شغال براجع الآيات اللي حفظتها النهاردة أسمع فيليبي بكرة أسمع تيموساوس واخدين بالكم اه ده ده في الجيل بتاعنا مش بتكلم عن ناس مش أنبا أثناسيس لا ده الناس موجودين طبعا هي بيدي سلام وبيدي بركة وبيدي فرحة حلو واخدين بالكم ليه لأنه أنا حطيت في قلبي حين أمشي في الطريق أقعد أراجع كلام ربنا واللي يقعد يراجع كلام ربنا على طول يحس إنه في جو تاني غير الدنيا اللي حافظ مزمور يقوله يعني ممكن تيجي بطريقة سهلة وحين تنام شوفوا حتى في النوم حين تنام ساعات الواحد ما يجيلوش نوم لأنه عمال يقلب اليوم والشغل والفلوس والعيال والهوسة والمشاكل والنوم يطير عاوز تنام نوم هادي يعطي أحبائه نوما اقعد ذاكر الإنجيل وانت نايم مش تفتح الإنجيل وانت نايم لا ما نقصدش كده اللي حفظته وفكرت فيه وانت داخل تنام خلي الآيات تفضل تشغلك برضه يديلك أحلام سعيدة أحلام روحية يديلك استنارة يديلك هدوء ولو ما نمتش وقلقت اديك شغال في افكار روحيه ما انتش خسران حاجه اديك مستفيد بوقتك الروحي وحين تنام وحين تقوم تقوم من النوم يعني اول ما تصحى من النوم اول حاجه تيجي في دماغك ايه قريت ايه امبارح افتكرت حفظت ايه امبارح وتبتدي يومك على طول بكلمه ربنا الكلام ده مش شطاره ناس ده دي وصيه ربنا يعني المهم في الموضوع ان مش في ناس عملت كده ده ربنا عاوزنا كلنا نعمل كده اسمع يا اسرائيل يعني الكلام لينا كلنا المفروض نعيش كده لانه كده هي هينجينا من حاجات كتير ويخلي حياتنا لها طعم تام حين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك عارفين في ناس كانت تحط علامة عشان تفتكر او يغيروا مكان الساعة مثلا يقول لك عشان ايه افتكر عندي ميعاد او في مشوار او في موضوع أو لألا تنساها طبعا اللي هيعمل اللي فات مش هيلحق ينسى حين ينام وحين يقوم وحين يمشي وحين يجلس ومع اولاده طب ما فيش وقت ينسى لكن احتياطي لحسن تقع لحظة كده ولا كده اربطها علامة على يدك عشان طول ما انت بتحرك ايدك تفتكر كلمة ربنا فكانوا يكتبوا بعض اليهود كده المتدينين كانوا يكتبوا ايات على ايديهم واخدين بالكم ويغيروها كل شويه ومش بس كده ولتكن عصائب بين عينيك دي اللي بعض اليهود المتطرفين كانوا بيعرضوا العصائب عشان يبانوا قال يعني ايه حافظين فيكتبوا يعملوا حاجات كده كتاب فوق دماغهم لكن هو يعني ربنا بيقول ايه لو مش قادر خالص خليها بين عينيك طبعا هي فيها معنى انها تكون نصب عينيك قدام عينك على طول واخدين بالكم واكتبها على قوائم أبواب بيتك يعني وانت مروح بيتك تعبان مهموم ايا كان حالتك وانت داخل البيت تلاقي آية مكتوبة على على راس البيت تقوم الآية دي تهديك أو تشفيك أو تفوقك وعلى قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني في باب أوضة النوم باب الصالة باب الحمام وماله مرة أبونا أنطونيوس كان داخل الحمام عندنا فكان واحد من السمامسة حاطين آيات في الكنيسة عندنا فحاطين آية الظاهر جه نصيبها فوق الحمام فكانت الآية بتقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب فابونا ناداني وقال لي هو في علاقة بين الحمام والتوبة قلت له لا يا ابونا دي جت كده يعني فلكن الفكرة بتاعت ان آيات على أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني منين ما انت ماشي بتلاقي آيات بتلاقي أفكار روحية بتلاقي وعود بتلاقي مزامير بتلاقي وصايا اللي يروح منكم الأديرة يلاقي الحاجات دي كتير قوي تلاقوا آيات كده مترصعة على السلم وعلى الطرقات وعلى وبعضها أقوال قديسين الكلام ده وصية ربنا تخيلوا معايا واحد نفذ الكلام ده ده اليوم بتاعه هيبقى شكله ايه ده يعني ابتدينا بأشعية خمسين يبتدي الصبح يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع وياخد الجرعة التمام ويطلع منين ما يسيب بقى الإنجيل هيشتغل يحفظها في قلبه يقعد يكرر أول ما يقابل حد يقول له قريت كذا سمعت كذا وهو ماشي في السكة عمال يعيد ويزيد وهو وصل بيته بيحكي لمراته وعياله هيجي ينام بيفكر في كلام ربنا هيقوم من النوم فاكر كلام ربنا لو نسي لحظة في عصابة, عصابة على ايده وعصابة بين عينيه وقدام على ابواب بيته وعلى ابوابه كأن ربنا عاوزنا نحاصر انفسنا بكلمة ربنا نبقى محاصرين كده عشان ما ما تضيعش مننا دقيقة في كلام فاضي أو في كلام ملوش قيمة اللي بيعمل كده طبعا بيبقى شخص روح وبيتنقل نقلة كبيرة مش بتبقى الإنجيل بالنسبة له هو العشر دقايق أو الربع ساعة اللي قراه دي بداية كويس لكن إزاي الربع ساعة دي تخمر العجين كله وتملى اليوم كله ويبقى اليوم كله في مشغولية وربنا دي عاوزة جهاد ناخد جزء كمان لو 14 عدد 25 وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال له في الوقت ده كان ربنا يسوع المسيح له المجد له شعبية كبيرة قوي وناس كتيرة قوي ماشية وراه وكل الناس دي معتبرة نفسها تلاميذ إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذ طبعا دي من الآيات اللي بتوجع القلب كده وتخوف شوية كلنا فاهمين لأن أنتوا سمعتوا وعظ كتير أنه لا يبغض مش مقصودة في حرفها لكن لا تعطله محبة أبوه أو أمه أو إخواته أو مراته أو عياله أو نفسه عن محبة ربنا يعني لو هيتحطوا الاثنين قصاد بعض يبقى ربنا الأول لازم محبة ربنا تبقى قبل محبة أي حد وأي شخص مهما كان لأنه لو له شخص تاني قبل ربنا مش هيعرف يبقى تلميذ مش هيقدر يشيل الصليب هيتعثر مش هيقدر يكمل المشوار لأن الشخص ده في وقت هيبقى بيطلب حاجة غير اللي بيطلبها ربنا حتى نفسه النفس اللي ممكن تطلب الراحة وربنا طالب شوية صليب وشوية تعب هتريح نفسك ولا تسمع صوت ربنا تحب نفسك أكتر ولا تحب ربنا أكتر فمن أوائل دروس التلمذة بالرغم من أن شكلها صعب شوية أنك دايما اسأل نفسك وراجع نفسك قدرت توصل أن ربنا يبقى نمرة واحد ولا لسه لو أنت تلميذ حقيقي لازم ربنا يبقى نمرة واحد قبل ولادك وقبل نفسك تلاحظوا ان ربنا يسوع عارف انه الاولاد ساعات يجوا قبل النفس يعني ممكن الام تحب ولادها اكتر من نفسها والاب ممكن يحب ولاده اكتر من نفسه فقال له ماله حتى ولادك مش قبلي ونفسك مش قبل ان كل حاجة لازم تبقى بعد ربنا فاول سؤال او سؤال من الاسئلة المهمة اللي دايما الواحد طول حياته يسأل نفسه يا ترى بعد العشرة دي مع ربنا ربنا بقى أهم ولا لسه مراتي وعيالي أهم ولا لسه نفسي أهم طلباتي أنا ولا طلبات ربنا ولا طلبات العيال طموحي لعيالي زي طموح أي أم ولا أنا طموحي روحي عاوزهم يدخلوا السما من الأول للآخر كده طول السكة يحصل إيه مش مشكلة المهم في الآخر أنا وهما نروح السما ده لو ربنا أولا تاني إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا لا يقدر أن يكون لي تلميذ ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي لا يقدر أن يكون لي تلميذ مش بس تحب ربنا أكتر من تحب الناس يكون عندك استعداد أنك يحمل صليبه دي يعني يبقى مستعد يموت ما اللي شايل صليبه ده رايح يموت فتبقى مستعد في كل لحظة انك تبقى انك تسيب الدنيا برضو ده درس صعب ما هو مش صعب ربنا بيدي نعمة لكن هي فكرة مهمة في التلمذة وهي فكرة حقيقية احنا في اي لحظة ممكن نسيب الدنيا بس في فرق بين واحد شايل صليبه يعني عارف انه ماشي وفي واحد مش شايل صليبه يعني مش واخد باله انه ماشي فبتجيله الحكاية فجأة لكن يحمل صليبه يعني مستعد في أي لحظة يتصلب يموت يتصلب بمعنى يتهان ماشي مستعد يتهان ويتصلب بمعنى يموت مفيش مانع برضه بدل تلميذ ورا المسيح لأنك أنت هتتصلب ورا المسيح هتقوم مع المسيح فأنت مطمن السكة أمان لكن السؤال الثاني في التلمذة هل مستعد في أي لحظة تسيب الدنيا ولا مش مستعد؟ لو مش مستعد يبقى لسه ما بقتش تلميذ حكاية بقت صعبة شوية خلي بالك التلمذة شكلها سهل وفيها بركات بلا حدود سلام يفوق كل عقل سلطان على الشياطين أفراح الأبدية آه، نصيب مع المسيح في مجد بلا حدود لكن حط واحد واثنين ربنا الأول ولا في حد الأول اتنين مستعد تشيل صليبك يعني تسيب الدنيا في أي لحظة ولا لسه مش مستعد لأن الكلام اللي طلبه المسيح المرة دي كلام صعب مش سهل أو كلام بالنسبة لنا كمبتدئين مش واصلين له لسه فقام المسيح ادى مثل مهم قال ايه من منكم وهو يريد ان يبني, يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله قال لهم اصل اللي هيمشي ورايا لازم يحسبها يحسبها زي اللي بيبني برج اي مقاول هيطلع ببرج برج زمانهم اي مبنى كان اسمه برج واخدين بالكم فاللي بيبني عمارة لازم يقعد الاول يحسب ايه اللي معاه وايه المطلوب وهيقدر يكمل ولا لا لانه لو رمى اساس والفلوس خلصت هيبقى شكله غسيم قوي ما عرفش يكمل والناس هتبص عليه وتضحك طب كان رمى الاساس ليه وضيع فلوسه ليه اللي يبقى عارف او اللي هيبقى عارف اخرها ماشيه ازاي فهنا اللي بنسميه حساب النفقه من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله يعني كأنه واحد واثنين اللي قالهم المسيح دول أنه يكون هو الأول وأن يكون الصليب في بالك واستعداد الموت في بالك دول يلزموك عشان تكمل المشوار عندك دول ولا ما عندكش طيب استنى ما تقدرش على المشوار مشوار التكريس بالذات التلمذة هنا بمعنى التكريس خلاص تبقى عايش لربنا على طول إلا لما يكونوا دول واضحين في ذهنك ربنا نمرة واحد مستعد أمشي في أي وقت فهل عندك ما يلزم لكمال الطريق هل تقدر تكمل المبنى ولا لا لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل خلي بالكم اذا في ناس بتبتدي السكه ما بس ما تكملش ليه ما تكملش بتلاقي انه التكلفه فوق طاقته يهوذا مثلا ابتدى المشوار وحب المسيح وعمل معجزات بس الفلوس كانت اهم من المسيح الفلوس كانت اغلى من المسيح فما قدرش يكمل وبقى النهارده يعني مثل للهلاك او للشخص اللي ابتدى ولم يقدر ان يكمل لأن المسيح ما كانش نمرة واحد ما كانش قبل الفلوس فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل وأي ملك إذا ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح مثل تاني عن حساب النفقة ان لو ملك في حرب مع ملك تاني قبل ما يدخل مندفع في الحرب يحسب انا معايا كام عسكري عشرة مثلا عشر تلاف طب هم معاهم كام عشرين الف طب انا الراجل بتاعي بنفرين ولا ما مش هينفع مت... غير متكافئة لو غير متكافئة بلاش بلاش نحارب طبعا هنا ده مثل مجرد بس فكرة ان الواحد يقعد ويحسبها كأن المسيح لو المجد عاوزنا كل شوية نقعد ونسأل أنا هقدر أوصل السماء هقدر أحارب الشيطان ولا لا هو قال نقطتين مهمين قال الأول يكون المسيح نمرة واحد هتقدر اتنين يكون فيها صليب واستعداد للموت هتقدر لو عندك دول هتبني البرج ولو عندك دول هتغلب الحرب الآباء بقى عجبوه عجبوهم التشبيهين وقالوا ده المسيح قال التلمذة في تشبيهين حلوين قوي التشبيه الأولاني للتلمذة هو بناء البرج التلمذة عملية بناء مستمر تبدأ بوضع أساس وبعدين تحط دور فوق دور حياة التلمذة كده انت لو تلميذ للمسيح في الأول بتحط أساس بتحب ربنا تتعمد بتؤمن بالمسيح وتبتدي تعيش يوم بعد يوم تبني حياتك الروحية وتطلع بالبرج عن الأرض تسمو بحياتك عن الأرضيات والماديات فإذا تشبيه الحياة الروحية ببرج بيتبني ده تشبيه حلو لأنه مرتبط بعملية النمو المستمر والتعب المستمر ووضع الأساس أن المسيح هو الأساس اللي ابتديت عليه تشبيه تاني للتلمذة أنها حرب مستمر أن طول ما أنت تلميذ للمسيح هتتجرب وهتتحارب وهتلاقي الدنيا بتخبط فيك وسيبدو العدو أحيانا أقوى منك معاه عشرين ألف أنت معاك عشر وصايا عشر تلاف دول رمز لكلمة ربنا دايما فمعاك كلمة ربنا تبدو أنها أضعف أحيانا من آلاف مؤلفة من الحروب والتحديات والإغراءات والبلاوي احسب لو المسيح نمرة واحد ولو مستعد تسيب الدنيا وتبيع الدنيا وتشيل الصليب هتغلب بعشر تلاف هتغلب العشرين ألف وإلا إيه تطلب سلم يعني إيه تبيع القضية وتعيش إيه مهادن الخطية وتعيش في الدنيا زيك زي غيرك وتنسى السما بقى طبعا المسيح مش عاوز كده يعني بس بيقول يا تعمل دي يا تعمل دي إذا على قد ما بنتكلم إن التلمذة حاجة جميلة ومفرحة لكن فيها سؤالين لازم يفضلوا يشغلوا الواحد دايما والسؤالين صعبين وسهلين هم صعبين لأنه إحنا مربوطين بحاجات كتير قوي بمشاعر كتيرة أولها الأنانية إن كل واحد فينا بيحب نفسه لكن صدقوني اللي بيحب ربنا وينسى نفسه بيفرح أكتر وحياته بتبقى أحلى واللي بيحط ربنا قبل أحب الناس إليه كل اللي حواليه بياخدوا بركته وبيتمتعوا بيه وبيكسب ما بيخسرش لو فضل ربنا نمرة واحد وجوزي ومراتي وعيالي وأصحاب نمرة اتنين مش نمرة واحد ولو الواحد اختار الصليب اختار التعب ياخد الراحة وتجيله لغاية عنده لو اختار الراحة يجيله التعب ينكد عليه طول حياته من يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصالح كذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذ برضو الآية دي أحيانا بتتعب ناس كتير لكن لا يترك مش مقصودها في حرفيتها برضو مش لازم ناخدها بالحرف لكن لازم ناخدها بروح يعني ايه يعني ما يكونش الأموالك أي مكان في قلبك يعني ما تفرقش راحت راحت مش مهم جت جت مش مهم لكن لو الأموال دي شغلاك قوي مش هتعرف تبقى تلميذ لأنها لو جه إغراء شديد قوي زي بتاع يهوذا يمكن تقع ويمكن تبيع المسيح فمن حمل الصليب انك تترك اموالك من اجل المسيح ما تبقاش الفلوس شغلاك لان ده اله اخر بيتحدى التلمذة الملح جيد الملح جيد مين الملح ها احنا احنا الملح جيد يعني ايه يعني انتوا كويسين استعدادكم حلو البداية كويسة الخميرة طيبة لكن حاسب الملح جيد إذا فسد الملح بماذا يملح يعني ربنا حاططنا في الدنيا عشان نملح الدنيا وحاطط فينا روحه وحاطط فينا قوته عشان نقدم صورة جميلة لتلميذ المسيح اللي فارق مش فارق معاه الفلوس اللي بيحب ربنا أكتر من الدنيا اللي مستعد يسيب الدنيا في أي لحظة مش خايف دول أهم ثلاث صفات للتلميذ كده يبقى ملح جيد والدنيا كلها تتملح بيه لكن لو الملح باظ بقى يحب الدنيا أو بيحب الفلوس أو بيحب نفسه أو خايف يسيب الدنيا وماسك فيها بإيده وأسنانه إذا فسد الملح بماذا يملح ناس مش هتشوف المسيح مش هتعرف السك وكأن التلمذة هي أساس الكرازة يعني إيه خليك أنت تلميذ للمسيح هتملح الدنيا كلها هتدي طعم للدنيا عند ربنا كل الناس هتدوقك وتستطعمك وتحس انك مختلف لكن لو فقدت الملح الملوحة بتاعتك الميزة اللي تفرقك عن أي إنسان بماذا يملح لا يصلح لأرض ولا لمزبل الملح بالذات لو باظ ما ينفعش في أي حاجة تاني ما ينفعش في حاجة تاني خالص فهيترمي لا لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا من له أذنان للسمع فليسمع يعني حاسب لأن الحكاية all or none يعني يا كلها يا يا بلاها كلها فاهمين ازاي يا هتمشي المشوار وتشتري المسيح وتكسب السماء يا هتخسر كل حاجة هتخسر كل حاجة ولن تصلح ولا لمزبلة الملح جيد إن فسد الملح بماذا يملح لا يصلح لأرض ولا لمزبلة من له أذنان للسماء فليسمع آخر دقايق أخد معاكم نص أخير تسالونيكي تسالونيكي الأولى إصحاح 2 ناخد من عدد ثلاثة على طول لأنه وعظنا هنا بقى المثل عن معلم صالح شبه المسيح يعني هنقلب بقى الكلام كله ونشوف نتلمذ ازاي مش نتتلمذ ازاي تعالوا نتفرج على معلم حقيقي له تلاميذ يقول لنا ازاي الواحد يتلمذ كمان مش يتتلمذ وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا يبقى اللي بيتكلم ده اللي بيوعظ اللي بيعلم حتى لو أب في بيت لازم وعظه ما يكونش عن ضلال ما يقولش أفكار غلط في واحد يحلل الغلط لا ده وعظ غلط ولا عن دنس يبقى مغرض من كلامه ولا بمكر حاسب من الحاجات دي وانت معلم الكلام ده كله ما يكونش عندك بل زي ما ربنا استحسننا واتمنى يعني ربنا اختارنا وادانا امانه ان احنا نعلم ونتلمذ الناس نتكلم لا كاننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا وقعه مشهوره للمعلم انه يقدم ما يطلبه المستمعون فاهمين ازاي يعني ايه يرضي الناس في طلباتهم عاوزين ايه عاوزين واحد يقول لكم الطريق واسع ماشي نوسع لكم السكة نقول لكم الطريق واسع بس ماشي على الطريق ضيق عاوزين واحد يقول لكم مش مهم الجهاد نقول لكم مش مهم الجهاد ايه اللي يريحكم زي ما انتوا عاوزين عاوزين واحد يقول لكم آه الخمر حلال الخمر حلال ايه المشكلة نشوف لها صرفة في الانجيل يعني عاوزين واحد يقول لكم ان انتوا كويسين نقول لكم انتوا كويسين خلي بالكم انا اقصد في طيارات كده ان احيانا الواحد يبحث عن الرسالة اللي هو عاوز يعني ينام عليها وينبسط بيها لكن مش رسالة الخلاص فيبقى الواعظ او المعلم بيرضي الناس مش بيرضي ربنا واخدين بالكم مش بيقول الحق كما هو لا بيجامل ويفاصل في على الحق في الحق عشان يريح الناس يوحنا المعمدان جه في زمن الناس كلها ماشيه غلط وكان راجل يعني صحراوي كده بري مش عاوز حاجه من الدنيا كلامه كله كان شديد وسخن كله كلام لاذع الغريب والعجيب ان الناس كلها اتلمت حواليه ما كانش بي بيهادن حد يجيله العساكر يوبخهم على ظلمهم يجيله العشارين يهزقهم على حياتهم يجيله رؤساء الكهنة يبهدلهم على تزمتهم وتدينهم هيرودس نفسه ما سلمش منه وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك ومع كده لأنه نقي وحقاني ولا يرضي الناس الناس ضميرها اتحرك وكشت وخافت من ربنا وناس كتيرة جدا تابت بينما في الزمن ده كانوا رؤساء الكهنة والمعلمين بيحاولوا يرضوا الناس بيحاولوا يفصلوا الوصايا عشان تبقى ايه تمشي وما كانش لهم حس والناس ما كانتش مقتنعه فحاسب وانت بتلمذ تقدم اللي يريح اللي قصادك مش تقدم اللي يرضي ربنا لأن أحيانا نقع في دي لا كمن يرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا لأننا لم نكن قط في كلام تملقا عمرنا ما كنا بنتملق حد كما تعلمون ولا في علة طمع لا كنا عاوزين فلوس من حد ولا عاوزين كلام مديح من حد الله شاهد كلمة صعبة على فكرة ويا ريت الواحد يقدر يقول تقدر تقول زي بولس الله شاهد على خدمتي ان ما كانش ليها غرض ابدا الا رضا ربنا ده كلمة كبيرة الله شاهد يعني فعلا قلبه نقي ما كانش عاوز حاجة خالص غير خلاص النفوس غير رضا ربنا ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح كان ممكن ندور على وقار الخدام يعني ايه ساعات الواحد يدور على برستيجه يعني ما هو خادم او واعظ او كاهن او قال احنا ما كانش بيشغلنا الكلام ده كان ممكن ندور على وقار رسل المسيح احنا رسل المسيح يعني الملائكة بتعمل لنا خاطر لكن ما كانش ده بيشغل بل كنا مترفقين في وسطكم شوفوا بالرغم انه بيقول الحق وبيقول كلمة ربنا كمان يرضى الله ومش كمان يرضي الناس ده ما لغاش ابدا انه كمعلم ايه كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها حسب الأحسن حد ياخد الحتة اللي فاتت ويقول إيه هقول للأعمى أعمى في عينه لا محدش قال التلمذة كده ولا التعليم كده ولا قلت الحق كده لا ده أنت تقدم الحق لكن خليك مترفق بكل تلميذ كمان يربي أولاده كما تربي المرضعة أولادها مش حتى الأولاد العاديين شوفوا لما واحدة تكون بترضع طفلها ملوش اي قوة وما يعرفش حاجة خالص بتبقى حنين عليه جدا غير لما ولد يبقى خمس سنين ولا عشر سنين هو اختار مثل ان المعلم يبقى زي المرضعة لأولادها هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا تبقى مستعد مش تقول كلام بس مستعد تتعب وتقدم نفسك انت عشان الناس مش مجرد كلام ووعظ فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم هنا بيفكرهم إن هو كان ما بيرضاش ياخد فلوس من الكنيسة عشان محدش يحس إنه تقيل على حد وكان بيشتغل بإيده جنب الخدمة عشان يصرف على الخدمة كي لا نثقل على أحد أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم يبقى المعلم الصالح لازم يبقى في لسانه كلمة تشجيع مش معنى انه عارف الحق وبينادي بالحق انه يتعب اللي معاه لازم يبقى أب حنين على أولاده ويبقى مشجع ونشهدكم كي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده نفسي نطلع بس في تدريب واحد أنه يبقى الواحد فينا عاوز يتعلم احنا ياما سمعنا و... وعارفين كتير بس ما عشناش كتير احنا عارفين بس ما عشناش كتير نفسنا نوصل ان الواحد يكون عنده العين اللي بتبص على كل واحد تتعلم حاجة واللي تقرأ كل موقف وتطلع بدرس يقولوا الراهب العمال العمال يعني نشيط كان نحلة تقف على كل زهرة وتمص الرحيق منها فالشخص الروحاني الجعان لربنا في كل موقف ومع كل شخص بيتعلم درس تجربة بيتعلم منها درس موقف حلو يتعلم درس وعظة بيقعد ويسمع أيا كان اللي بيتكلم مستعد يتعلم درس كل آية بيسمعها بينشغل بيها وبيقول وراها درس ويبقى حاسس زي اللي فاته كتير قوي وجعان عاوز يتعلم كتير قوي لو عندنا الروح دي ربنا هيغنينا ويدينا كتير قوي لو عندنا تواضع التلميذ اللي بيدور يتعلم كل يوم وكل لحظة تأكدوا ان احنا حياتنا هتفرق شهر بعد شهر وسنة بعد سنة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين